وعبر عن حبك مسابقات متنوعة على مر- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فكان من المفترض أن نكمل هذا هذه السلسلة التي كنا قد ابتدأناها منذ زمن وهي شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتسمة بالطول واستخراج الفوائد منها وكنا قد شرعنا بعد شرح قصة إسلام سلمان الفارسي كنت قد شرعت في حديث بدء الوحي وأردت أن أكمله كما وعدت من اللقاء الأخير بعد أن ذكرنا مدح مصر في ال- القرآن وفي السنة وفي أقوال أسلافنا والصحابة والتابعين وأهل التاريخ كنت أود أن أكمل هذه ال- السلسلة آه، لكن آه، يمنعني منها آه، الآن ما تدخل عليه أمتنا من ظروف وأحوال وكان ينبغي على من يجلس في هذا المجلس وهو يقتنع أنه أن عمله هو إرشاد الأمة أو تبليغ الأمة بما أرشدها به علماؤنا وأكابرنا فكان ينبغي عليه كان ينبغي عليه أن يقوم بهذا العمل وهو إرشاد الأمة لا سيما في هذه الظروف الشديدة العصيبة وأنا ما جئت الآن آه، اليوم حتى أسهل الأمر وأقول نحن في حياة وردية لا أبدا نحن وإن كنا نعترف وقد ذكرت ذلك في لقاءين قبل هذا أننا في نعمة من نعم الله عز وجل فإن إيتاء الملك نعمة كما أن نزع الملك نعمة أيضا إن كنا نعترف بهذا وأن الله عز وجل سمى إيتاء الملك ونزع الملك خير كما قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ثم عقب قائلا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فهو خير من غير شك وينبغي للمرء أن يشكره لكن هذا الخير يمحض فيما قضاه الله عز وجل لنا ثم إذا عبس بهذا الخير آه، بعض بني البشر ربما جعلوه شرا وكل بتقدير الله عز وجل وهذه هي وهذا هو طابع النظرة الضبابية التي نحياها الآن نحن سندخل وأنا أرى أن الساحة تعج بالكلام في آه، استفتاء الغد وهل ستقول له نعم أو لا وماذا ستصنع وأي شيء, وأي شيء ستصنعه أنا أريد اليوم أن أتحدث عن طرف من التاريخ تحت مقدمة هامة لعلني تحدثت عنها قبل هذا وأريد أن أكررها لك هذه المقدمة أو هذه الكلمة أو هذه الحلقة المقتضبة من سلسلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا العنوان الذي عنونت له بشرح الأحاديث الطوال أريد أن آخذ هذه الحلقة المقت- المقتضبة وأسميها بل والتريث أيضا التريث هو الهدوء والتؤدة الحالة الضبابية الإنسان في حالة ضباب فإنه يهدأ لأنه لا يرى جيدا فيهدأ الذي ينظر بادي الرأي ويتحدث بادي الرأي ويتس- ويتسرع بادي الرأي يعطب ويسقط وتندق عنقه والتاريخ شاهد بذا الذي يتسرع وينخرط في أمور لا يدري عنها كثير شيء أو لا يدري عنها كثير عاقبة لأنه لم يقرأ في التاريخ من قبل الع... ال... ال... هذا يسقط في بنيات الطريق ويعلم أنه قد أخطأ فكان ينبغي لنا أن ننظر في تاريخنا على وزان قول رسول الله مثل القائم صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والحديث ده عرجت عليه في اللقاء قبل الأخير وقلنا أن قوله مثل يشير إلى المنهج أننا نفهم الكتاب والسنة والواقع بمثل المثل هذا هو من خلال خميرة عظيمة جدا ألا وهي التاريخ فنفهم كما فهم أصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة ثم ننظر إلى الوقائع التي حدثت في التاريخ فنتعلم منها ومع شديد الأسف يستطيع المرء أن يقول أن السيناريوهات التي تتكرر على هذه الأمة إنما تكررت عليها كثيرا في كل فترة يأتي نفس السيناريو بنفس تضاريسه بنفس أحواله بنفس هيئته ربما بنفس أقواله ربما أقول بنفس نبرات كلمات شخصياته لا يختلف إلا اليسير ومع ذلك تسقط الأمة نفس المنزلق الذي سقطته من قبل فنريد اليوم نظرة إرشادية نظرة إرشادية لا سيما وهناك كلام لفت نظري لبعض من تحدث في الغزو الفكري وهو يتحدث عن قضية الت... الاستفتاءات والتعديلات أيها السادة لازم يدري المسلمون جميعا جميعا أننا لا ندين لأي دستور إلا لدستور الله عز وجل هذه عقيدة ينبغي ألا تضيع أو تتميع في غضون هذه الأحداث إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ألا له الخلق والأمر هذا أمر متفق عليه لا ينبغي أن يدين بضده مسلم قط طيب أمال ما نحن فيه الآن والعلماء يجوزون ويقولون وماذا صنع هذا من باب آخر هذا الباب اسمه باب جلب المصلحة ودرء المفسدة باب معرفة خير الخيرين وشر الشرين باب دفع دفع الفاسد باب أخذ الفاسد لدفع ما هو أفسد هذه هي الأبواب الفقهية التي تحلل لك واقعك أما الأصل أننا لا نؤمن بأي دستور إلا بدستور الله عز وجل وبقانون الله عز وجل وبشريعة الله عز وجل لا نحيد عنها أبدا لذلك كان مما أوصيت به إخواني أنك وأنت ذاهب حتى لتصوت ولا أقول قلبي يعني الأمرين يستويان لا كما سأبين لك وأنت تصوت بنعم فإنه ينبغي أن يضطرب قلبك يضطرب فؤادك وأنت تصوت بهذا وتعتذر إلى الله أن العلماء قد أفهمونا أن هذا من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة الذي نزلت الشريعة من أجله ومن أجل ذلك أي ربي أنا أصوت على قانون غير قانونك لأحافظ على شريعتك كما سأبين لك كيفية هذا الحفاظ كلام خطير جدا قاله بعض أهل العلم بيقول إيه إننا نقول للجماهير في كل مناسبة إن الحكم أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل وهذه عقيدة وأنه لا شرعية إلا للحكم الذي يحكم بشريعة الله عز وجل ثم تنظر الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه فكيف تكون النتيجة بيقول ان احنا الان بنصعد على المنابر ونصرخ ونقول انها من هذه عقيدتنا لا حكم الا لله عز وجل لا دخل لاحد لا واسطه بين الله وبين عباده في سياسه الله لعباده قط ومع ذلك يروننا نحن نذهب الى مثلا هذه الاستفتاءات وكذا فكيف يقول الناس هذا كان الدافع لابين لك عمقا اخرا لا أقول أبين لك لماذا سنصوت بنعم لا أبين عمق أعمق من هذا لكن أقدم له بمقدمة سريعا حتى ألج فيما أردته من ذكر بعض التاريخ حتى لا تتفاجأ حتى لا تتفاجأ إنك تتفاجأ لأنك مستعجل لو أنك تريثت شيئا ما لو أنك وقفت شيئا ما لو أنك فكرت شيئا ما لو أنك دققت إن أحوج ما نحتاجه الآن أيها السادة أن نبصر به في هذه الصورة الضبابية هي عين الفرس والفرس يرى في الظلمة كما يرى والشمس في كبد السماء يرى في الظلمة كالنور تماما نحتاج منك أن تكون كذلك هذا لا يكون إلا بتؤدة ونظرة تاريخية عميقة تستطيع من خلالها أن تحلل الواقع دون ذلك يكون وعذ وأعتذر لكم أن أقول هذه الكلمة لكنه واقع دون ذلك تكون سذاجة يكون الإنسان ساذج ثم ننزلق كما انزلقنا من قبل مرات فتأمل جيدا تريث التريث هو مؤونة التمكين التريث هو ركن من أركان التمكين الأعظم بيانه لنا الله عز وجل في سورة التمكين السورة العظيمة سورة القصص تلك التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كاملة بمكة يوم المحنة تبين له مثالا لأمة كانت مضطهدة مثلكم وأكثر ثم كيف نجت وعلى شأوها وتحدث التاريخ عنها وجعل الله عز وجل منهم أئمة وملوكا وأنزل فيهم كل الرسل من بعد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم تأمل هذه هي سورة القصص نزلت جميعا على قلب رسول الله بمكة إلا آية تبشره بالرجوع إلى مكة فاتحا وهو قافل من مكة إلى المدينة إن الذي ال ال وهو وهو خارج من مكة مهاجرا نعم إلى المدينة نزل قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني يبشره أنه سيرجع مرة أخرى السورة دي بتوضح لنا أصول للتمكين أصول العقائد والتصورات أصول النتائج أصول الاحتمالات القادمة من هذه الأصول كما قلت لك التريث التؤدة الركزان مش هذه المسارعة الركزان ايه الموضع اللي فيه الكلام ده موضع الحرص والنظر قال الله عز وجل وهو يقص علينا بعد أن جعلت أم موسى موسى عليه السلام في تابوت من خشب وقيرت من داخله كما قال أهل التفسير وربطته بحبل فانقطع الحبل فسار تابوته في الماء فقالت لأخته قصي ابحثي عنه انظري إليه أين ذهب فانطلقت أخته خلفه سؤال وأنا أقول أنا أعلم أنني ذكرت هذا في لقاء قبل هذا لكنني أزيل عليه الآن سريعا فقط ليكون كالمقدمة بين ما أريده من تريث لأن هذه مادة وأبثك من التاريخ مادة أخرى السؤال الآن رجل زي ما بنقول باللفظ الدارج التل أتلة زي فرعون يقتل الأطفال وأنت تبحث عن طفلك عنده هذا هذه المهمة تنبري لها امرأة تنبري لها امرأة ده هذا نقول ينبري لها بعض الرجال بل وطراز خاص من الرجال يعني زي ما قوات كوماندوز عشان يروح يعرف يستنقذ موسى لا سيما وقد اختزلت الدعوة واختزلت بعض العقائد في موسى لأنهم كانوا لما تقرأ في التاريخ يقول لك كان مكتوب عندهم في صحفهم التي بأيديهم التي ورثوها من أنبيائهم من قبل في هذه الصحف مكتوب أن بني إسرائيل ستعالج يعني أياما شداد تحت فرعون من فراعين مصر ثم تنجو من هذا بطفل ينشأ فيها يهدم ملك هذا فرعون ثم ينجي الله بني إسرائيل بسببه وبعدين لما نزل موسى وحصل الكلام ده اشتهر وفرعون بدأ يذبح في الأطفال موسى نجا الآن وصار إلى فرعون إذا تأكدت مسألة أن, أن, أن, أن, أن, أن هذا الغلام هو اللي هيحصل مع- به النجاة أو بسببه هذه النجاة وسيكون هو سبب نجاة بني إسرائيل وكذا إذا ده مش غلام بقى عادي ده كمان ده هو ده الدعوة ده المستقبل هذا هو الدعوة فكيف نحرص عليها تأمل الآن قالت لأختي قصيه يعني تتبع تتبعي أثره طب السؤال لماذا اختارت أخته قال أهل التفسير لأنها أحب الناس لأنه أحب الناس إليها فهي تحبه جدا ولأنها حريصة عليه جدا ونقول أيها الإخوة إن الحب ف- وحده كعاطفة لا يكفي إنما تريد أن تلجم جماح العاطفة بلجام الحرص والتريث كم من خطة للإسلام ناجعة أفشلناها بالتسرع والاندفاع والحب أصل والله أنا أنا أريد أن يزدهر الدين آه بالطريقة التي ينبغي أن تكون إنما دون ذلك تفشل العملية وهذا هو داء إخفاق الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت كما في الصحيح وجاءه يشكو له يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه ألا تستنصر لنا قريش عذبتهم قتلتهم من التعذيب فاعتدل رسول الله وكان مضطجعا فاعتدل مغضبا ليه لأنه عايز يفهمه هذه كان ينبغي أن تكون قد فهمت هذا القدر لأن دون فهم هذا القدر تخفق العملية الدعوية فاعتدل مغضبا ثم قال له لقد كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فلا يترك إلا فرقتين ويؤتى بالرجل فيمشط ما بين جلده ولحمه بأمشاط من حديد ثم قال والله لتخ... لا- لتسيرن ال- ال- الظعينة من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب على آه، غنمها ولكنكم تستعجلون أو قال كلمة نحوها الع- المرض هو الاستعجال لكن انظر إلى تريث أخت موسى بقى عشان تعرف أن اختيار أم موسى كان صائبا وأشاد الله به في ثنايا هذه الآية اختارت أخته لأن عندها حب شديد وحرص شديد فهتعرف توازن بين الأمرين مما يبين هذا صحة هذا الاختيار ان إيه؟ قالت لها قصي قصي يعني إيه؟ يعني تتبعي أثره فجاءت هي بالزيادة اللي أمها ما ما نصتش عليها شوف القرآن قال إيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بصرت به إذا قيل بصر المرء بشيء أي تحقق منه وركز عليه دقق قوي في هذا الشيء بحيث لا يغيب عنه يبقى كلمة قصيه كانت بسيطة بالنسبة لما فعلته أخت موسى زادت على وصية أمها قصي أو أمر أمها قصي طيب فبصرت به عن جنب من بعيد كما قال الله عز وجل والجار والجار ذي القربى والجار الجنب يعني القريب والبعيد فبصرت به عن جنب يعني من بعيد جدا تأمل أخت موسى الآن تقف بعيدا ومهجة فؤادها لأن أهل التاريخ بيقولوا إن هي لما دخلت عليه كان في إيد فرعون نفسه كان واقف يهدهده وسبحان من سخر فرعون لموسى كان واقف يدلعه كده وهي واقفة من بعيد ليه بقى واقفة من بعيد عشان زي ما بقول لك أهو العاطفة تخليها تترمي عليه إنما لو اترمت عليه هيقول لها أنت بتعملي كده ليه أنت مين هو أنت ماشية مرقبانة عند هذا التحقيق ممكن يذبح موسى وتروح الدعوة إنما وقفت من بعيد خد بالك قلبها في بلابل بيضطرب بيترعش هينفصم من شوقها لموسى وخوفها عليه لكن الحرص ألجم العاطفة مش العاطفة إن إحنا عايزين نعمل والله أحزاب سياسية عايزين ننخرط في لا ده إحنا عايزين ننظر ورانا شوية عايزين نشوف ال- الماضي ماذا يقول وإلا هتفاجأ بأن حصلت فاجعة فهي واقفة بعيد وتنظر إليه عن بعد من بعيد ومش عايزة تتقدم إلا في الوقت المناسب ضبط المشاعر والحركات ثم ضبط اللسان أيضا واقفة من بعيد لحد ما جاءت المرضعات فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وبعدين قال وحرمنا عليه المراضع من قبل جاءت المرضعات يرضعنه فلم يفلح تفلح رضاعته هنا جاءت أخت موسى فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون يبقى دخلت في المكان في الوضع المناسب لما تخش في وسط الزحمة اه والله مش هننكر ما احنا طلبنا المرضعات جم من كل حتة وبعدين لما دخلت بقى قالت كلام منضبط مش قالت انا والله وممكن اردعه لكم تخلي فرعون يشك لا شوف قالت ايه بقى فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون هل ادلكم أس- الطلب بصيغه السؤال الطلب بصيغه السؤال الاستفهام يعني يفيد التلطف زي ما انا اقول لك ممكن والله اشرب ال- اليانسون ده ممكن اشرب بخلاف لما اقول لك انا هشرب اليانسون ده رحت شاربه ده بخلاف ده فهي تقول لهم تتلطف معهم لان اللي موجود فرعون رجل يعني القتل عفاريت القتل تلعب عند عند عند عند عينه فممكن يذبحه بمنتهى السهوله هل ادلكم طلب سؤال طلب بصيغه السؤال للتلطف هل ادلكم قولها ادلكم يفيد انها لا تدري لا تعرف اهل البيت ده كويس والله ناس جنبينا لو عايزين ادلكم عليهم وانا ماليش مصلحه عشان محدش يشك فيها لان انت مثلا تخيل لو قلت لهم ايوه انا اوضحه لكم ايوه انا اقول لكم هو فين ده انا لما تتلهف كده يقول لها تعالى انت ملهوفه كده ليه بخلاف غيرك هل ادلكم على اهل بيت تنوين تنكير على اهل بيت ناس كده عندنا برضو كل ده عشان افهمك ان انا ماليش في الموضوع ده خالص يكفلونه لكم يكفلونه هذا فيه إعاز بالتعظيم كأن أخت موسى تبجح فرعون لنفسه تبجحه إلى نفسه يعني عايزة إيه تمدحه فبتقول له أنا ممكن أدلكم على ناس يكفلونه لكم وحيث أنكم أشراف فإنهم سيكفلون ليه بقى لأن كلمة يكفلونه الكفالة دي كان علية القوم يدوا ابنهم للمرضعة وتقعد أمه في البيت والمرضعة هي اللي تاخده ترضعه بعيدا عنها فكأن أخت موسى بتقول لهم بحيث أن كنتم أهل شرف وكعب عالي ولكم من السمة ولكم من الهيئة ولكم من الوضع ولكم من كذا فعشان كده احنا هناخده نكفله لكم وطبعا لا يخفى عليك هذا التبجيح مما فيه من ايه مما فيه من شيء من ال- تلينه يكفلونه لكم وهم له ناصحون إن- ناصحون دي بقى فيها شيء من الت- ال- التطمين عايز اطمئنهم ليه لان يكفلونه غير ناصحون يكفلونه يعني ياخدوا الطفل عندهم في البيت يرضعوه بس ال- هل من الممكن ان احنا نقول هنرضعه هنرضعه كويس جدا فطار وغدا وعشاء مثلا لكن من الممكن ان يقضي ح- يقضي حاجته ما يسالوش فيه انه مثلا هدومه تتسخ ما يغسلوهاش ان بدنه يحتاج انه يغتسل ما يغسلهوش ان فراشه يكون متسخ ما يسويهوش فممكن يهملوا فيه يرضعوه كويس قوي لكن يهملوا في الباقي فكانها ارادت ان تطمئنهم يعني عايزه تقول احنا مش هناخده بس نرضعه لا ده احنا هناخد بالنا منه قوي يقو- يقال نصح الرجل العسل اي خلصه من شوائبه شيء من التمئين شوف يا اخوانا الجمله دي جمله دبلوماسيه جدا دم- جمله عاليه جدا هو ده الذي نريده ضبط اللسان والبدن والحركات والتؤدة والتريث والحرص مع الحب هناك موضع آخر أريد أن أتحدث فيه في نفس السورة قال الله عز وجل تأمل كده يكفلونه لكم وهم له ناصحون خلاص يبقى احنا كده خدناه إليهم رضيوا يعني طيب السلام عليكم السلام عليكم يا أخ محمد مفيش طيب شوف الموضع ده بقى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق كده كده موسى رجع إلى أمه خلاص وشهد القرآن برجوعه إلى أمه يعني هترضعه طيب وبعدين ربنا قال إيه بقى ولما بلغ أشده فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين اتفضل يا اخ محمد السلام عليكم السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ سمير الله يبارك فيك ازي حضرتك آه، شيخ سمير الان الان آه، الناس بتسال اه هل يخرجوا بكره ولا ما يخرجوش يقولوا نعم ولا يقولوا لا لا يخرج انا هقول لك اهو سريعا وخليك متابع الحلقه هقول لك تفصيل ذلك لكن اجمالا يخرج يقول نعم الله المستعان مش م- مش هي مش موضوع يقول ولا لا لا هي نعم نعم الله المستعان يا مولانا الله يبارك فيك وانا سأبين الان ان شاء الله في اخر ال- في اخر هذا المجلس سأبين ان ده قول اهل العلم اكابر اهل العلم ولماذا قالوا هذا لماذا كانت نعم اولى من غيرها وان لا ما نقدرش نقول بقى ان احنا يعني يعني مثلا لا في نقاش وسجال برضو من جملة معرفة التاريخ انك تاخد بالك من الشخصيات طيب الله المستعان حاضر خلاص آه برضو لعل الأمر أن أن يبين شيئا ما يبقى يكفلونه لكم وهم لا نصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن يبقى راجع موسى إلى أمه ثم قال الله فلما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما أنا عايز أسأل عن مرحلة بقى هنا عايز أسأل عن مرحلة هنا طبعا موسى عليه السلام رضع وفطم ومكث في بيت فرعون وإن كانت أمه هي التي عنده وهي التي آه، يعني كانت تقوم على رضاع- إرضاعه وكذا طيب في فترة هنا مختزلة في الآية انت مش واخد بالك من ال- من الآية من أول فرددناه فلما بلغ أشده في فترة هنا كان عند أمه وهو رضيع طيب وبعدين فلما بلغ أشده طيب يا رب الفترة دي من بين سنتين العلماء بيقولوا الأشد هذا آه، حتى يبلغ 30 سنة وبعضهم بيقول 40 سنة بلوغ التمام القوة ال- ال- البدنية والذهنية وال... يبقى إذا ال- يبقى إذا ال- ال- الف- الفترة دي احنا مختزلة في القرآن هنقول إيه؟ هنقول في الفترة دي أين كان موسى؟ وماذا كان يصنع؟ ده السؤال اللي عايزين نعرفه خد بالك بقى من الفائدة دي أين كان موسى كان في بيت فرعون دليلك أنه قال في الآية بقى بتاعت سورة الشعراء قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين يبقى إذا كان موسى وليد رضيع عند فرعون وبعدين قعد كمان شوية سنين عددا في بيت فرعون طيب ماذا كان يصنع موسى وبيت فرعون ده أكثر بيت على وجه الأرض ده راجل بيقول أنا ربكم الأعلى ماذا كان يصنع موسى خد بالك بقى قال الله عز وجل فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله. يبقى أخبر الله أن موسى كان يعمل ع- أعمال الإيمان التي بلغته إلى رتبة الإحسان احنا عندنا إسلام وإيمان وإحسان فبلغ إلى الذروة موسى عليه السلام إلى الإحسان الله يبقى إذا كان موسى في بيت الشرك يقيم التوحيد طيب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أخي اتفضل يا أخي أسمعك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل اتفضل أنا أسمعك عليكم السلام ورحمة الله حضرتك الله يكرمك الحمد لله اتفضل يا أخي اتفضل
ربنا يبارك لك حضرتك يا رب ويبارك لك فيك الله يبارك فيك خليك اسمعني من التليفون دغري اسمع من التليفون على طول
كنت عايز اسال حضرتك عن فكره حديث آه،
اتفضل يا اخي اتفضل اه- اتكلم على طول انا سامعك
هو حضرتك آه، هل في حديث بيقول هو من اخذ من اخذ بسيف الحياه فهو حرام
لا والله اعلم اه، كان في بحث للشيخ اه، الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله عليه وكان يقول ليس بحديث طيب اه، يبقى هنا في فترة احنا عايزين نسأل عنها كان موسى في بيت فرعون خلاص القرآن نطق بهذا وكان يعمل أعمال الإحسان بص أنا عايزك تتأمل بقى في أكثر بيت البيت الذي يشع الكفر منه على وجه الأرض يقول للناس أنا ربكم الأعلى البيت دوت كان يقام فيه التوحيد طب سؤال عشان تاخد الدرس بس كيف يمكن الله لك كيف لم يدري فرعون بعبادة موسى وتوحيده وإقامة الشعائر ما هو ده بلغ رتبة الإحسان يبقى كان مجتهد جدا كمان وإقامة الشعائر في بيته وإقامة عبا- العبودية اللي كانت عند بني إسرائيل طبعا مين اللي علمه العبودية أمه التي تتردد عليه وأم موسى كما ظهر في الأول خالص ترجع إلى أحبار بني إسرائيل المنظومة دي لازم تبقى عندنا نرجع إلى علمائنا ونشوف هيقولوا إيه إذا تعلم موسى العبودية لله عز وجل وكان لا زال قائما يعبد الله عز وجل طب دم- دمشطة بنت فرعون لما المشط وقع انتوا عارفين الحديث ده في مسند الإمام أحمد وابن كثير بيقول جيد سنده جيد لما المشط وقع منها على الأرض قالت بسم الله اتفضحت واتبهدلت فكيف مكث موسى لحد أربعين سنة أو ثلاثين سنة في بيت فرعون وهو يحيي التوحيد ولم يعلم فرعون لأنه لو عرف كان لازم يكون في سجال بينه وبينه طب ازاي ما عرفش عايزين نقول يا اخوانا الحرص الحرص احرصوا على هذه الديانة احرصوا على دينكم يا اخوانا الانخراط التام سياسيا يأكل ال- الدين لازم تاخد بالك لا تدفعوا المشايخ والعلماء ونريد احزاب ونريد ونسارع الى مثل هذا لا التقى ده تريث حنانيك الامه الان كلها بقت تا- لا لا لازم نرجع شويه لننظر نظره شرعيه دقيقه هذا ما ظهر في قصه موسى من ان عاطفه الحب المحبه لم تكن ايه منطلقه بغير لجام انما كان الحرص والتريث يلجم هذا وأنا أريد أن أرجع بك إلى صور يسيرة في التاريخ طيب السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تتكلم معايا؟
أيوة نعم اتفضل يا أخي الله يخليك الله يكرمك وانا حضرتك يا شيخ سمير في دعاء في اسماء الله الحسنى معتز مع حضرتك
في إيه؟ معلش أنا- آه، اسمعني على طول يا أخي دغري من التليفون على طول
بقول لحضرتك أه آه، في دعاء في اسماء الله الحسنى آه، في دعاء في اسماء الله الحسنى
أه بتسأل هل في دعاء بأسماء الله الحسنى؟
اه طيب يا أجيبك حاضر ودود يا ودود.
أجيبك حاضر أجيبك أما أن يكون في موجود في السنة أنك إذا دعوت الله عز وجل فتقول بقى بالأسماء ال- اللي, اللي وردت في الزيادة بتاعة الوليد بن مسلم ولا غيره يعني تذكر هذه ال- الأسماء فهذا لا يعلم إنما الدعوة إلى أن يدعو المرء ربه بأسمائه دي موجودة في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فالدعاء بالأسماء الحسنى إنما يكون بالثناء على الله أو بمقتضى كما قال أهل العلم يعني إيه؟ يعني تثني عليه اللهم إيه؟ لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام كما في الحديث تثني عليه بهذا اللهم أنت الأحد الصمد إلى غير هذا هذا لا بأس فما من أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل وهو أهل أن يمدح سبحانه وبحمده على النحو الآخر أن يكون بمقتضى بسؤال يعني مقتضى السؤال يعني إيه يا غفور اللهم وأنت الغفور اغفر لي وأنت الرحيم ارحمني خلاص يبقى أنا عايز أرجع بس نظرة إلى الوراء التاريخ اللي احنا سايبينه لا ننظر إليه ربما يسقط المرء في بنياته لأن دائما الإنسان بيصدم في الأيام الفائتة فوجئنا لقينا إن بعض من كان يمدح ويسدد ويقدم وبتاع طلع بيقول لك هو انت انتوا بتتكلموا عن الماده الثانيه ليه هو برضه الشيوخ دول متشددين قوي ده حتى كفروا حام نصر حامد ابو زيد والراجل راجل محترم جدا تاخ- عايزك تاخد بالك فالناس اتصدمت معقول تقول كده طيب وبعدين من يومين خرج الخارج يقول لك ده انت لو ربنا طرح في الانتخابات شوف اللفظ يعني يعني ربما لا يستطيع الانسان ان يتحدث مثلا عن رئيسه بهذا لو طرح في الانتخابات وخد 70% يبقى ربنا يحمد ربنا التهكم وال التهكم والايه مش عارف اعبر عنه بايه يعني يعني يعني زي ما تقول حاجه كده ما تتوصفش لاجل انها ماسخه حاجه ماسخه كده واخد بالك فضلا بقى عن زندقتها ولكن طبعا الجماعه دول ما هو اصلي ما هو ده من قديم بقى لما نتكلم على السنهوري وان الراجل ده كان بيحط القانون كان بيقول الشريعه لو وافقت القانون الفرنسي ممكن ناخد ما وافقتش مش عاوزينها فاذناب فتفاجئ ان انت تصدم تاني انا طبعا ده ما يهمنيش انما اللي يهمني لما نيجي نمشي في اوساط الامه يقول لك تصدق ده بيقول لك الجمل بيقول لك مش عارف ويتصدم بتتصدم ليه لانك لم تقرا التاريخ عشان كده خير من يحلل هذا الموضع هم الذين يقرؤون التاريخ واجعلني في هذه العجاله اعرج لك سريعا على شخصيات كده واحنا ماشيين من ساعه الغزو الفكري العلماء الذين يؤلفون في الغزو الفكري أول ما يتكلموا في مرحلة مرحلة الغزو المزدهر مرحلة محمد علي محمد علي ده طول عمرنا من زمان بندرس عنه ان ده الذي بنى القناطر الخيريه وعبد الطرق ومش عارف عمل ايه والاسطول البحري وطول عمرنا بنقول محمد علي بيك الكبير وندي تعظيم سلام بالاثنين كده. الراجل ده اصله ان ده كان من جمله الجنود والقادة الذين هم ينتمون إلى الدولة العثمانية ونحن لا نقول أن الدولة العثمانية كانت دولة معصومة برضه عشان نحن بنتكلم ما كانتش دولة معصومة لكن يكفي أنها حافظت على الخلافة الخلافة دي اللي أقامت أود الأمة وخلتها إلى أقصى مراحل الضعف الغرب مرعوب منها على قوتها أول من فتت منها هو الراجل ده لهم طبعا سلبياتهم ولهم كان في آخر هذه الدولة تهرأت وبقى في تسيب وبقى في أمور لا تحمد لكن مش معنى ذلك ان نقول ما ان نقول ما ما اثراه واسداه لنا اسدته لنا الحمله الفرنسيه ومسالب الدوله العثمانيه لا ما ينفعش نقول كده اللي علموه لنا ده فكانت الدوله العثمانيه اذا ارادت مالا من احد او من بعض القرى واخر عنهم تروح بعتله محمد علي ده ليه لانه كان يوصف بالغلظه والشده وسخانة الكبد كان راجل ما بيرحمش وأنه حريص جدا على الكرسي والإمارة والتصدر والرئاسة والحاجات دي الشخصيات دي بتدرس في الغرب ده برضو مما لا نراه الآن الناس بتتصرف كما لو إن مفيش عين عليك ولا حاجة وإن إحنا في حالة كويسة جدا ده إحنا في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا الأمر مش كده وأنا لا أقول هذا الأمر إن أتشائم أنا على هذا المنبر قلت ولا وقلت صدرت هذه الحلقة به قلت أن هذا فضل من الله عز وجل ينبغي أن يحمد لكن هذا خير فيه دخن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لازم تبصر دخنه وإلا وقعت هذا الرجل الذي مدحوه لنا كان على عين الغرب بصين له الفرنساويين ساعتها كانوا بصين له واخدين بالهم منه قوي وشخصيته يروح باعتين هذا الراجل محمد علي معاه الجيش بتاعه يحاصر المدينه اللي مش عايز تدفع فلوس ويبدا يشن عليها هجمات بشعه يقتل ويسلب وينهب و... فيقولوا له لا خد الفلوس اللي انت عاوزها وابعد عننا فلما حدث معه هذا وعلم هذا الرجل بدا يدعموه حتى صار هذا الرجل له هيئه وله صوله وله اماره لحد ما تامر على مصر والإنسان اللي بيتأمر على مصر ده حتى أهل التاريخ بيقولوا ولعلي ذكرت ذلك حينما ذكرت خريدة القصر في مدح مصر كان بعض المؤرخين بيقول إن كان من تولى أو بعض أسلافنا كان بيقول من تولى عرش مصر يضاهى بالخليفة لأن العرش ده عرش كبير مش صغير والدولة لها ثقلها ولها وزنها بعدين اللي حصل إن صار هذا الرجل على رأس الدولة وبعدين ناوش الدولة العثمانية وانفصل عنها فقطعت هذه البلد الكبير من جسد الخلافة هذه أول مصيبة ثم لا زال هذا الرجل يقاتل ويقاتل لدرجة أنه انقلب على الخلافة نفسها وكانوا يدعمونه بالأساطيل وال... وبناء القناطر الخيرية اللي بيقولون عليها دي بدأوا يدعمونه حتى أنه قاتل لولا أنهم استشعروا منه بقى أنه هو يعني الموضوع صار عنده أو شاف عنده بتاع فضربوه البريطانيون آه عشان يرجعوه وبرضه وقفوا عند حده يعني ثم قام هذا الرجل على وأد كل ما يمت للإسلام بهاجس في بلاده بأشياء عدة منها القتال المباشر زي ما قاتل الحركة الوهابية ومش من عندي لحسن لك أصل وهابي بيقول لا لا بص طه حسين أو ده رجل بره الموضوع ولا وهابية ولا بتاع قال هذه حركة مباركة كانت تسير على منهاج النبوة وسيرة السلف الصالح ده ده كلام طه حسين فكانوا يقاتلونه فضل يقاتل في هذه الحركة وحدثت أحداث وبعت ابنه إبراهيم وبعت غيره لحد ما قوض هذه الحركة شبه تماما ولا زال نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد تأمل وبلادنا يبقى ومما أف- أحدثه هذا الرجل للإسلام أيضا مسألة البعثات والإرساليات اللي كان بيبعتها يبعت ناس لفرنسا يجيب شوية طلبة علم طلبة والله انتوا شكلكم نابغين جدا وعايزين يديكم رتب عالية وتاخدوا شهادة من بره يقوموا طالعين بره يفسدوا يجوا منحلين ويجوا أسوة للناس عشان يفسدوا المجتمع ويحط على هذه الجماعة شيخ الشيخ ده يكون مذبذب أصلا ممكن حد يلعب في دماغه يعني فيروحوا موديينه وعشان يصلي بالناس ويقيم لهم الشعائر والكلام ده بالبعثة وبعدين يتلاقي عنده امرأة ومستشرق المرأة تغويه والمستشرق يقعد بقى ايه يز- ي- يغسل له مخه لأنه قرأ طرفا من ديننا ويبدأ ي- ي- يلوش معاه ال- من الأشياء اللي, اللي يذكرها التاريخ إن واحد من الشخصيات المشهورة جدا اللي هو رفاعة الطهطاوي انا بقول لك الكلام ده عشان لما تسمع تلاقي واحد يطلع يرفع عقيرته على الله زي اللي بقول لك ولو ربنا طرح نفسه ايه السفاله دي حد يتكلم عن ربنا كده ما تستعجبش بقى اذا قرات التاريخ تقوم تعرف ان ممكن يبقى كده عشان بعد كده تحذر مش كل واحد يطلع يكلمك تقوم تقول اه والله ده انت ده انت حلو قوي السذاجه دي ما تنفعش من قرأ التاريخ بقى خد باله ياخد باله وبعدين خرج رجل زي رفاعة الطهطاوي احنا طول عمرنا ندرس سيرته وان الراجل يمت نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن الاشراف ومش عارف ايه و... هذا الرجل كان برضو القاعدة عنده ما كانتش قوية خرج وهو منكر لما عليه الغرب وراجل لا، راجل شيخ أزهري خرج مع هذه البعثة رجع من هناك انت عارف الفلاحين لما استقبلوه وهو راجع أنف منهم كما ذك- ذكر ذلك عنه وأرخ- وأرخوا له ذلك أنف منهم وقال ورأى نفسه أكبر من أن يستقبله الفلاحون انتوا ايه انتوا أهل البلد وبعدين جه عمل الذهب الإبريز في وصف باريس وعمل مدح في هؤلاء لدرجة ان هو أفتى بحل الرقص وأن هذا من الشريعة الرقص اللي هو طبعا راح تعلمه هناك الله ازاي الرقص من الشريعه يا مولانا قال لك هو الشريعه مش حضت على الرياضه والرقص ما هو الا حركات رياضيه الله. يعني لما يقف الانسان يهز وسطه كده ده مش بيعمل آه، تمارين وسط حركات رياضيه يبقى لا باس بهذا ومخرق على نفسه وعلى العامه وعمل مدارس الالسن لتنازع لتنازع الازهر وكان اللي بينتسب الى الازهر كان الازهر ده قبله الناس واللي يدخل فيه يرى ان عنده شرف كبير قوي انه دخل الازهر عمل هذه المدارس كان نبضها ضعيف فجنيت هذه الثمرة بعد كده بقى في الاحتلال ال- الإنجليزي الجبرتي بيقول كلام عجيب جدا عشان تعرف لوثة الفتنة إن ممكن نخدع فيها بيقول ولا زال التاريخ يذكر لعلماء مصر أنهم ذهبوا إلى بيت رجل أمي وهو محمد علي ذهبوا إلى بيته وقالوا له أنت حاكم مصر إزاي يا جماعة تقدموا رجل زي كده كيف تخدعون فيه لأنه أظهر لهم شيئا وأضمر شيئا آخر كما يقال قدر فأظهر ولو انخذل لأضمر شوف بقى ده عمل إيه من أوائل قراراته أنه عزل عمر نفى عمر مكرم الراجل اللي كان الشعب كله بيتحرك به نقيب الأشراف نفاه ومع ذلك حبس شيخ الأزهر الشيخ الشرقاوي حطه في بيته وقال له إقامة جبرية ما تتحركش من بيتك ولا زال يعبث بالخلق ولا زالت الدنيا تنزل وتتدنى وبدأت تتغير الشريعة في زمان هذا الرجل دي شخصية ومرحلة ومحطة وإن كان الغزو الفكري ده محتاج ليه يعني نتكلم كتير قوي لكن أنا بقول لك كده عشان تاخد بالك إن محمد علي ما ماتش محمد علي ما ماتش في 100 محمد علي هتشوفهم في وشك فإياك أن تنخدع رجل آخر محطة أخرى وهي المحطة بتاعت مصطفى كمال أتاتورك هذا الرجل الذي كان يهودي من يهود الدنمة اللي هم كانوا يسمون اليهود الكفرة هؤلاء القوم آه هذا الرجل قال ان انا مسلم وزعم ذلك ولا زال يقاتل ويظهر شجاعه وكذا وكذا حتى ترقى وارتفع ولمعوه برضه دخلوه كده بشكل يعني آه، او باخر فلمعوه بشا- بهيئة معينة لدرجة إن خدع فيه ال ال ال ال ال أمير الشعراء أحمد شوقي وقال فيه الشعر الذي يشبهه فيه بخالد بن الوليد تخيل ويقول ان يعني يا- يا خالد العجمي ذكرتنا فتوحات خالد العربي وحاجات كده هذا الرجل هو الذي اوقع هذا اوقع ال- الخلافه دمرها تماما ولا زال يظهر بصيغه الرجل الذي ينكر عليها وان عندكم من المثالب ما ن- ما لا نرتضيه وما اعرفش ايه وكفل له من الانتصارات لحد ما جاء فنهش آخر جزء من جسد هذه الأمة وكانت كما قال البعض قال تمت صناعة البطل بنجاح باهر ووقف يتحدى الحلفاء وألقى باليونان في البحر ولم يرى الحلفاء بدا من التفاوض معه قال يعني خلاص انت مش قادرين عليك خد بالك وكانت ثمرة الموف- المفاوضات هي الاتفاقية المعروفة باتفاقية كيرزن سنة 1923 وهذه الاتفاقية كان لها شروط أربعة خد بالك من الشروط دي عشان تاخد بالك بس من الجماعة اللي قاعدين وال- والمدنية والديمقراطية خد بالك بقى الشروط الأربعة دول إيه؟ الشرط الأول قالوا له شرط ش- هنشرط عليك أربع شروط تنفذهم وفي الحقيقة لو جبنا اللفظ الصحيح هنقول إن دول أربع اتفاقيات إحنا متفقين مع بعض عليهم يعني الشرط الأول إلغاء الخلافة الإسلامية نهائيا من تركيا ما جابش سيرة إسلام خالص الراجل ده ساعة إنه يكتب القرآن باللاتيني مش تبقى واخد بالك هذا الرجل أيها الإخوة كان من أول الخطابات التي خطبها للناس قال إننا نريد أن نبحث عن قانون لا يبحث عن التين والزيتون وكان يقول إننا نريد أن نطرح قالوا وقلنا ونريد أن نقول نقول نحن يعني يعرض بالقرآن لما سمع الأذان مرة وده الكلام ده مؤرخ عنه يعني ثابت سمع الأذان مرة المؤذن بيقول أشهد أن محمدا رسول الله فنظر إلى جليسه وقال لقد اشتهر هذا الرجل أكثر منا وأي شهرة لنا إزاء شهرته دائما ينادى به على المنابر ثم قال اهدموا هذه المنارة هدم المسجد تأمل الشرط الثاني أن تقطع تركيا كل صلة مع الإسلام تبقى تركيا دي دولة لا إسلام لها عشان كده احنا بنتكلم على إيه؟ بنقول لك إن المادة الثانية خط أحمر لا ينبغي لنا أن نتجاوزه وفيه خرط القتاد وفلق الأكباد وإيتام الأولاد مش هنتحرك بعيد عن هذه المادة لأن دي هوية البلد تأمل نمرة ثلاثة أن تضمن تركيا تجميد وشل حركة جميع العناصر الإسلامية الباقية في تركيا طيب ما فيش خلافة خلاص سيب الناس اللي بتدعو إلى الله قالوا لا أبدا تعلق لهم المشانق ما حدش يتكلم خالص طيب نمرة أربعة أن يستبدل الدستور خد بالك من دي بقى أن يستبدل الدستور العثماني القائم على الإسلام بدستور مدني بحت بدستور مدني بحت تخيل دي الاتفاقات التي كانت مع هذا الرجل وكان الدستور المدني الدستور أكثر من مرة على مدى التاريخ وضع لم تذكر الشريعة كمادة أولى إلا في هذا الدستور وادينا برضو قاعدين نلف وندور حواليها الدستور ال ال القانون المدني بيقول ايه خد بالك الشريعة فين هنا بيقول تسري النصوص التشريعية نصوص القانون يعني على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف خد بالك مفيش نص في القانون يبقى نمرة اتنين ايه الشريعة بقى قال لك لا نمرة اتنين العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة طبعا لو قلنا العرف هنلاقي لها حل يبقى إذا الشريعة الإسلامية دي كأنها مهمشة وطبعا الكلام ده رد عليه الشيخ شلتوت وجماعة من أهل العلم ردوا على هذا القانون وردوا على السنهوري في وضع لهذا القانون وقالوا له إن هذا لا يمت إلى الإسلام ولا بهاجس أنا عايز أقول كلمة أخيرة لفضيلة الدكتور راغب السرجاني والرجل كما تعلمون هو رجل متخصص ليه كتاب أنا أنصحك أن تشتريه الكتاب ده اللي هو اسمه آه، قصة تونس من البداية إلى الثورة عايز أدفع عليك الجزء ده فقط عشان الوقت داهمنا وننتهي منه أنا بس عاوز أقول لك خد بالك خد بالك مما يحاك لك اقرأ التاريخ عشان تعرف زي ما قلت لك محمد علي ومصطفى كمال اتاتورك وهؤلاء بيجوا كل يوم فانظر إليه جيدا بيقول وهو يعلق على هذه الثورة وعلى تداعياتها بيقول سيخرج رجل من النظام البائد بيقول توقعاته بقى هتشوفوا هيحصل ده طب بيقول الكلام ده ليه هو الشيخ راغب الدكتور راغب يعني عالم الغيب ابدا الموضوع تاريخ زي ما قلت لك كده زي ما حصل مع محمد علي بيحصل نفس السيناريو سيخرج رجل من النظام البائد ذاته يقول نحن ضد قوى الظلام هيطلع يقول لك انا زعلان قوي والله من الفساد وال كده وسنقوم بثوره تصحيح وسيتم القبض على عدد كبير من القادة من القادة الذين سيضحى بهم مع أنهم كانوا أصدقاء له في الماضي القريب وستختار مجموعة لا قيمة لها من رموز المعارضة لتجميل الصورة وسيحدث تخدير للشعب مع بعض الترغيب والترهيب وسيبارك المجتمع الدولي لتونس حكومتها الجديدة وتهنئ أمريكا وتهنئ فرنسا ويتسابق الإعلام العربي في مدح التغيير الجديد ويس- وي- ويستقبل الزعيم الجديد خد بالك من دي ويستقبل الزعيم الجديد الفاتح في ربوع الدنيا ولو رفعنا القناع من على وجهه لظهر زين العابدين هتلاقيه هو هو اللي احنا عملنا الثورة لأجل أن نطيح به فإن أبا جهل لم يمت وكل الذي مات فإن أبا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء اللهب لازم تاخد بالك مما يحا مما يح- يحاكى لك في الحقيقة ال- بقى يعني إخواني بيخبروني بيقول إن ال- دلوقتي المجلس العسكري بيقول لا ينبغي لأحد أن يملي قوله على الناس وإن يقول نعم أو لا أو الكلام ده لا إحنا لما بنقول كده مش أنا بوجه الناس بقول لهم ده كلام قناعة دينية دي قناعة ده دين شريعة ان اذا نزل هذا الدستور جمله وتفصيلا هتلاقي الماده الثانيه نزلت معاه اللي فيها النص على الشريعه فلما نيجي نعدل حاضر لما نيجي نعدل تاره اخرى هيقول لك والله لما يجي ينشئ قانون ثاني هيقول لك والله احنا القانون بينشأ ونتكلم بقى في موضوع الماده الثانيه دي لا سيما ان هناك طيب حاضر ان هناك من يتنادى بمثل هذا فينبغي عليكم ان تتريثوا وتنظروا وتاخذوا هذه الفتره فنعم له ثم نمضي إن شاء الله عز وجل إن شاء الله عز وجل الوقت قد انتهى فنكمل إن شاء الله أو نعرج على ما كنا قد ذكرناه وابتدأناه من شرح أحاديث رسول الله الطويلة وقال رسول الله منذ من, من أول اللقاء ال- الآتي من بعض حديث منذ بدأنا وقفنا عند حديث آه، بدء الوحي وكيف أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألقاكم أسأل الله عز وجل أن يجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته